سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح بيبان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الأحباب أهلا وسهلا وحلقة جديدة من حطم صنمك الحقيقة كنا امبارح توقفنا عند حكمة ابن عطاء الله السكندري في آخر الحلقة وقلنا الحقيقة ال- اللي مش عايز يشوف صنم الأنا اللي مش عايز يشوف نفسه اللي مش عايز يحس بذاته أو إنها عالية يفتكر هذه الحكمة لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده مهم قوي انك انت العمل اللي تعمله ما انتش شايفه ما انتش حاسس بيه ترجو الله في شيء ألا وهو القبول وأكدنا على هذا بحديث أم المؤمنين عائشة لما قالت للنبي أهم الذين يسرقون الخمر ويزنون لا ما كانش كده خالص وإنما الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون طيب الحقيقة يمكن مسألة المعصية مسألة المعصية إنها تكبر أو تصغر دي قضية مهمة جدا عند من يرى ذاته وعند من لا يرى ذاته وفرقنا هذا الكلام في حديث ابن مسعود وفرقنا هذا الكلام لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت طب إيه اللي يعينك على هذه الرؤية يعني إيه اللي يخليك ما تشوفش عملك وإيه اللي يخليك لما تعمل معصية ما تستصغرهاش ما تقولش بسيطة وعدت يا جماعة دي كدبة ومشيت إيه اللي يخليك تعمل كده الذي يعينك على هذه الرؤية ويعينني عليها الخوف من الاستدراج تعال شوف كده الإمام أحمد بن حنبل يقول له الخلال ما أكثر الداعي لك ده أنت الناس اللي بيدعوا لك أوه اوعى كتير جدا خلاص الحقيقة يعني أنا لو حد قال لي كده اتوقع انا اقول له طبعا جزاهم الله خيرا والله هو الواحد يمكن خطبه امبارح اثرت في الناس كويس يمكن درس امبارح فرق كنت ممكن اقول كده انما نفاجئ ان احمد ابن حنبل يقول اخاف ان يكون استدراجا يا عم ده احنا بنقول لك يعني ما اكثر الذين يدعون الله لك ربنا يفتح عليك يا عم الشيخ الله يوسع عليك على الخطبه اللي عملتها امبارح ده انت قطعتنا ده انت روحتنا مش عارف ايه فاذا باحمد ابن حنبل يقول اخاف ان يكون استدراجا وده برضه عايزين نأكد عليه خوف حقيقي احنا اتفقنا قبل كده من حلقتين انه ساعات واحد يحاول يظهر التواضع علشان الناس يقولوا عليه ايه متواضع يقول لك والله ده انا قد كده ده انا غلبان احنا هنروح فين بس ربنا يتقبل انما الله اعلم بنيته ماذا يقصد من وراء هذا الكلام هل هو صادق يعني مش شايف نفسه يعني وثن الآن عنده يكاد يكون مش موجود ولا بيقول هذا الكلام وثن الآن, الآن عنده عظيم قوي ومحتاج ان يسمع كمان فوق كل ده ان الناس تقول له انت متواضع انا الحقيقة عايز اتذكر قول او دعاء لابن, القي... لابن الجوزي الدعاء ده الحقيقة ارجوكم تسمعوه كويس قوي دعاء ابن الجوزي يقول ايه ابن الجوزي فيه اللهم انك افترضت علينا ما لا نطيق أداءه إلا بتوفيقك اسمع الكلام الكبير وأنا محتاج أسمعه لأن والله والله من غير ما بنقصد ممكن أكون بكلمكم الكلام ده وساعات من غير ما أقصد أبقى قاعد مع ناس وأقول لهم أنا عملت أنا سويت بننسى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بيرفع ايده ابن الجوزي يقول اللهم انك افترضت علينا ما لا نطيق اداءه الا بتوفيقك فوفقنا لاداء ما افترضته علينا احنا مش هنعرف حاجة من اللي انت طرطها علينا نعملها الا بايه باعانتك زي ما هنشوف ثم ماذا وحرمت علينا ما لا نمتنع من مواقعته الا بحفظك فاحفظنا عن مواقعة ما حرمته فلا نعتمد الا عليك الله اكبر يبقى اللي ربنا فرضه علينا بنعمله ايه وما بكم من نعمة فمن الله وهنشوف مسألة الفضل دلوقتي مسألة الفضل دي مسألة كبيرة قوي لازم نتوقف عندها في كتاب الله جل وعلا إنما هو الراجل بيقول إيه أنت افترضت علينا أحش- حاجات مش هنعرف نعملها إلا إذا وفقتنا وحرمت علينا حاجات لن نمتنع عن مواقعتها إلا حفظتنا إلا إذا حفظتنا يعني أنا م- ما بدعيش لنفسي إن أنا ما ببصش على الستات لأن أنا برنجي ويعني راجل تقيل وبقوي لا بتوفيق الله لو ما فيش إعانة من الله كل سنة وأنت طيب ولذلك لو وكلك الله إلى نفسك يلا في ال bye bye على طول بقى لو وكلت إلى نفسك تعال نشوف أنا وأنت نمشي في رحلة صغيرة كده مع كلمة الفضل في القرآن وطبعا أقصد إيه أقصد فضل الله جل وعلا شوف القرآن يقول لك إيه فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ينفع نقف عند الآية دي آه طبعا ينفع نقف مش دلوقتي نقف وإحنا بنتدبرها وبنقرأها الله يقول فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بدون فضل ربنا أنت خسران والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن الله ذو فضل على العالمين قل إن الفضل بيد الله والله ذو فضل على المؤمنين إيه الآيات دي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله خلاص ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ولولا فضل ده الكلام ده بيتقال لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم يبقى اما اقول لك ان النبي بيتقال له كده انا وانت نتاخر في اي حتة كده ننزوي حتى نذوب ونتلاشى ما نشوفش نفسنا تاني خلاص لما ربنا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الكلام ده بيتقال لخير خلق الله صلى الله عليه وسلم في الواقعة في سورة النساء الخاصة بمسألة سرقة الصحابي أو المنافق اللي سرق واتهم يهودي ونزل القرآن يحق الحق ويضع العدل وينبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم فدي قضية مهمة قوي يبقى إذن هي ملحمة فضل في القرآن بنستفيد منها ايه كل ما تقرا تقرا كلمه فضل الله فضل الله فضل الله فضل الله الله يبقى لازم اتوقف عند حدود نفسي اعرف لنفسي قدرها اعرف لنفسي منزلتها ما تنططش هتنطط ازاي خلاص اتكشفت انا اتكشفت وانت اتكشفت مين اللي كشفنا مين اللي كشف نفسنا مين اللي ادانا صوره حقيقيه مظبوطه للنفس القران قال لك من غير فضل ربنا انت ولا حاجة ويخاطب بهذا الكلام أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن وهنشوف لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا شوف يا أخي رغم أن فضل ربنا أشكال وأنواع وألوان فضل لا يحصى لا يحصى فضل الله جل وعلا إلا أنك أنت لما تقرأ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آية كما عند بعض المفسرين نزلت في صحابي اسمه ثوبان ثوبان رجل كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم بيحب النبي جدا ما بيقدرش يتخيل المسافة الزمنية اللي بيتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بيروح لحد ما بيلتقي بالنبي في الفجر في المسجد فمن كتر حبه للنبي ومن كتر ما النبي وحشه خس ولونه اتغير اصفر وجهه ونحل جسمه فالنبي شاف كده وحس كده فقال له مالك ما غير لونك يا ثوبان قال يا رسول الله والله ما بي من ضر أنا مش عيان ولكني استوحشت وحشة شديدة حتى أراك يعني أما بتغيب عن عيني ببقى خلاص طب إيه المطلوب يا ثوبان ثوبان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت منزلتك فين حتى وان دخلت انا الجنة هروح فين واشوفك فين ده انت فوق قوي وانا يا دوبك على قدي وان دخلت النار فذلك احرى الا اراك ابدا كنت بكلم اخواننا في المعنى ده والله النهاردة يعني بيقول لو دخلت النار مش العذاب اللي هشوفه ده اعلى عذاب ممكن اشوفه في جهنم ان انا اتحرم من رؤيتك ده بيحب النبي ازاي ده صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بص بعدها على طول إيه ذلك الفضل من الله يا طب ما هو فضل ربنا كتير ومتنوع وأشكال وألوان إنما تشعر في الآية دي كأنه الفضل الوحيد لتخشع النفس وتذل ولا تغتر ويستطيع المرء أن يفهم قدر نفسه حصر كده للمبالغة يعني آية أريد بها المبالغة فعلا ذلك الفضل من الله احنا قلنا المؤمنين لما يخشوا الجنة ها احنا عندنا فاكرين قلنا هنبني ودي احنا بنينا السد العالي وبتاع قلق قلق نبني مدرج نفضح الدنيا مش عارف نرصف كوبري نعمل طريق نولع الدنيا أغاني وأناشيد وطنية كأنه الإنجاز ده يعني بفضلنا ولا حاجة ده بفضل الله جل وعلا فالمؤمنين لما هيخشوا الجنة أول ما هيبصوا كده يقول لك إيه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ها عشان أنا كنت في الدنيا آه، عالم عشان أنا كنت في الدنيا فهيم قوي ما حصلتش عشان أنا كنت مكسر بوجود وعظ ونصايح والناس بتنهار لما تشوفني عشان أنا لما كنت بكتب مقال في الجورنان عن الإيمان والعمل الصالح أنا يعني راجل ك- كتاباتي تؤثر في القلوب بتاخد المشاعر أنا أنا أنا أنا لا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يبقى ناس حتى لما جوزوا في الآخرة عرفوا أن ذلك بفضل الله جل وعلا هو المعين هو المعين هو اللي بيعينك ولذلك ملناش فضل في أي حاجة حتى في الذكر والله تعالوا اسمعوا معايا الكلمتين الحلوين دول لابن القيم ابن القيم في الذكر بيقول إيه الله جل وعلا لما يقول فاذكروني أذكركم فابن القيم له كلام جميل قوي يقول لك ايه وذكر العبد وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه ايه ده الكلام ده يا ابن القيم نعيده تاني لما تيجي تذكر ربنا ذكرك هذا متحاط بذكرين من الله جل وعلا ذكر قبل أن تذكره فصرت له ذاكرة أظن كلام واضح يعني ما كنتش هتعرف تذكر إلا إذا أعانك ذكر من قبله حتى تصير له ذاكرة وذكر بعده صار العبد عند ربه مذكورا يا سلام يا سلام على الكلام الجميل ده يبقى بدون فضل ربنا سبحانه وتعالى ولا أي حاجة هو سبحانه وتعالى اللي بيعينك تصلي واللي بيعينك تصوم واللي بيعينك تقوم اللي بيعينك على التراويح واللي بيعينك ع- واللي هيعينك على التهجد واللي هيعينك على الاعتكاف واللي هيعينك على قراءة القرآن حتى الذكر الذكر ده لما اقعد اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اه حتى الذكر ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شوف ام المؤمنين عائشه بتسأل سؤال مهم قوي ولازم نعرف إجابته ونذاكرها كويس يا أم المؤمنين نعم متى يكون الرجل مسيئا إمتى يكون العبد مسيء أنا تصورت ولك أن تتخيل أنا مش هقول لك الإجابة أنا سوف أتركك حتى أقولها تخمن رد أم المؤمنين عائشة على اللي سألها السؤال ده إيه ها يعني لما بيقول لها متى يكون العبد مسيئا والله إذا كذب إذا ما اتقاش ربنا إذا أخر الصلاة عن موعدها إذا ما غضش بصره إذا إذا إذا إذا, إذا يعني عمل مشاكل ما هو مسيء يعني عمل مشاكل إنما تفاجأ إن أم المؤمنين عائشة التي تربت في بيت في بيت النبوة على يد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم تربية لا مثيل لها ولا نظير لها قالت إذا ظن أنه محسن يا خبر أبيض يعني أول ما افتكر نفسي محسن بقيت أنا مسيء زي بالظبط كده وفوق كل ذي علم عليم أول ما تفتكر نفسك عالم يبقى أنت بدأت لحظة الجهل بعينه كذلك الرجل إذا ظن نفسه محسنا إذا بدأ يسيء ليه؟ لأن أول ما تحس أن أنت محسن يبقى على الأقل وثن الأنا ابتدى يكبر صوت الأنا ابتدى يعلى هو ده الخوف بعينه من العجب اللي احنا ماشيين في سكته عايز أذكر حضراتكم بمقولة جميلة قوي لذي النون قال طوبى لمن أنصف ربه عز وجل كلام الحقيقة ما أنا قلت لكم قبل كده كلام السلف ده كلام رائع بس محتاج مذاكرة من اللي بيقول ومن اللي بيسمع عشان ما تبقاش في مشاكل ما بين المرسل والمستقبل خلاص طوبى لمن أنصف ربه عز وجل طب السؤال الطبيعي كيف ينصف العبد ربه العبد ده ينصف ربه كيف بص بقى ذو النون بيقول ايه تحت بعض كده ناخدهم واحد يقر له بالآفات في طاعته يعني ايه يعني انا عمال اعبد ربنا عايز عايز تتكسف وانا وانت طبعا احنا متفقين ان الكلام ده واشهد الله والله والله ليا قبل ما يكون لاي حد بيسمعه عايز نتكسف من نفسنا تعالى كده تنطط انك انت صليت ركعتين بالليل خدوا منك قد ايه نص ساعة ساعة الا ربع ساعة ها لما تروح تبص على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لما قرأ خمس القرآن في ركعة آه تتاخر وتقعد على جنب يقرأ البقرة والنساء وآل عمران والمائد يا خمس القرآن في ركعة ولك أن تتخيل أن كان حذيفة بن اليمان بيصلي معاه رضي الله عنه وأرضاه بيقول لك ده أنا يعني كان هو بيقرأ في البقرة قلت يركع عند المئة طب هيركع عند 200 طب هيخلصها ويركع دخل في آل عمران قلت طب هيخلص ربعها طب نصها طب طب فضل كده معاه لحد ما خلص خمس القرآن خمس القرآن 30 على الخمسة فيها الايه ستة ستة أجزاء في ركعة خلاص ايه المفاجأة اللي كانت بعد كده قال فركع مثلما قرأ يعني الوقت اللي ركع فيه قد الوقت اللي كان واقف بيقرأ فيه ثم رفع فوقف كما ركع بالشعرة بالميزان ايه ده وكأن هناك يا أخي الصحابي معاه stopwatch شايف القيام والركوع والقراءة بتاخد قد ايه بالظبط اهي دي صلاة سيدك صلى الله عليه وآله وسلم فانت لابد ان تقر لله بالآفات وانا لابد ان اقر لله بالآفات في الطاعة يعني احنا هل نصومه مثلما كان يصوم السلف لا ده احنا عندنا كما قلنا موروث ثقافي يربط رمضان بالصيام بس انهي صيام المم صيام الاكل والشرب بس انما في ناس الصبح بت بتتفرج على التلفزيون عادي وبتسلي صيامها زي زمان انا فاكر من 25 سنة او 30 سنة واكتر كمان يعني انا 45 سنة دلوقتي فمن حوالي 30 سنة او اكتر كان زمان يجي لك الظهر ايام بقى ما كانش غير التلفزيون بتاعنا ده يقول لك ايه سلي صيامك مع تك تك تك كل يوم ده ده مقرر كل يوم نشوفه والناس تعمل ايه نقعد نرش ميه في الحر على دماغنا وعمالين نتفرج على التلفزيون مش ده اللي بيحصل النهارده هل الناس اللي بتروح الاستاد بتصلي التراويح هل عايز تقنعني ان دي صلاة فيها خشوع زي ما بتصليها في مسجد بعيد عن الضوضاء والقلق يعني ده لو حصل ان في جون جه وهو بيصلي التراويح ده هيكون ملموم دماغه ده الناس لو سمعت جون جه بتاعته لو صلاه السلام عليكم وهيطير يجري طبعا فلا بد ان يقر نقر بالافات في الطاعه ايه تاني وبالجهل في المعصيه انا لما بعصي ربنا وانت لما بتعصى ربنا احنا جهلة لأننا لو عرفنا قدر الله ما عصيناه لو عرف المسلم قدر ربه قدر ربه ما عصاه طبعا يعني مقدر علينا المعصية و... وكل ابن آدم خطاء ولو لم تذنبوا لكن هنشوف بقى في حتة كمان آآ آآ تخيف قوي لو لم تذنبوا هنشوف النبي هيخاف علينا ايه لو لم نذنب كان يخاف علينا ايه صلى الله عليه وسلم فحتى الذنوب دي بتكسرنا بتوطينا بتخلينا نتذل بنقول لا قاهر سبحانه وتعالى مش هينفع لو سبنا نفسنا شوية بنروح في داهية يبقى يقر له بالآفات في طاعته ويقر له بالجهل في معصيته إيه كمان يا ذي النون أو يا ذا النون وإن آخذه بذنوبه رأى عدله ده إيه الكلام الرائع ده يعني لو أنا عملت ذنب ربنا عجل لي العقوبة في الدنيا ده أنا أرى عدل الله في ذلك خلاص ليه بقى أرى عدل الله بذلك لأن في واحد أول ما بيعمل ذنب وذنبين وثلاثة وعشرة وربك يغفر ويسامح بس يبتليه عشان يطهر عنه الذنوب شوية ويخفف عنه الحمل الكؤود من ال من ال من السيئات ها عشان يروح خفيف شوية تفاجأ ان العبد يقعد يلطف عملت ايه في دنيتي يا رب ما انا ماشي مستقيم طب عيني في عينك عيني في عينك انا وانت احنا ماشيين مستقيمين ده احنا ابو الزجزاج امال الزجزاج اتساب لمين ده احنا ابو الزجزاج في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى يعني. فان اخذه بذنوبه راى عدله وان غفر له راى فضله يعني مش مش مش مش جدعانه قوي ان انا ربنا غفر لي عشان انا استاهل ان ربنا يغفر لي لا انا ما استاهلش وانت ما تستاهلش وحضرتك وحضرتك ما نستاهلش لكن هو فضل ربنا سبحانه وتعالى راجل يقتل 100 نفس يغفر له راجل ي- يعني يلاقي شجرة في الشارع يقول والله لأنحين هذا عن سبيل المسلمين فلا يؤذيهم يراه النبي يتقلب في غرس الجنة ست بغي محترفة الزنا بتاخد فلوس على الكلام ده تشوف كلب عطشان تخلع جزمتها وتسقيه يشكر الله لها ويغفر لها ويدخلها الجنة ايه ده ايه ده ايه المقابل يعني ايه اللي انا بعمله ايه اللي انت بتعمله علشان تلال السيئات وشلالات التقصير اللي بنسبح فيها ونعوم تروح كده وتغفر وربنا يسامحنا فيها ويتوب علينا منها وينظر إلى ضعفنا يرحم ضعفنا ويتولى أمرنا ويجبر كسرنا إيه الجمال ده يبقى إذا إن آخذه بذنوبه رأى فضله وإن آه، رأى عدله وإن غفر له رأى فضله طيب وإن لم يقبل حسناته لم يره ظالما لما معه من الآفات يعني لو ربنا ما قبلش منك انت آفات ده احنا عايز اقول لك احيانا هناك قاعدة عند بعض المنفقين لا يقدمون لله إلا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ما بيقدمش إلا الحاجة اللي هي خلاص هتعفن يقول لك اديها للبواب تحت اللي ب- القميص خلاص يأته بت- بتتفرفت هتقع خلاص يقول لك ما تتصل اتصلي باخويا ابعت له ال- ها بن- ضي... دنيا ضيعه دنيا ضيعه شوف الفارق بيننا وبين ام المؤمنين عائشه لما تمسك الدرهم يعني تحط عليه مسك وبعدين أه، انت بتحط مسك ليه تقول انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد السائل يبقى ادي شغل اهو يبقى تنصف ربنا سبحانه وتعالى انك انت تقر ان طاعتك تعبانه وانك على قدك جدا وان يا رب هذا جهد المقل كما قلنا من قبل الركعتين دول انا سرحت في نصهم بس سامحني صلاه الجماعه دي انا دخلت ثلاث ارباعها طاير في ال 2 جنيه اللي وقعوا مني ولا المكالمه اللي حرقت دمي كلام كتير بيحصل مننا فدي آفات موجودة في الطاعة إنما ربك جل وعلا بيقبلها على صغرها على صغرها خلاص وإن لم يقبل حسناته لم يره ظالما لما معه من الآفات وإن قبلها رأى إحسانه لما جاد به من الكرامات يا سلام يبقى لما يقبل منك الحسنة تقول كريم دي قد كده حد يصدق ان ممكن حتة تمرة تروح يوم القيامة حضرتك أو حضرتي نسأل الله ذلك إن أعطيتها بإخلاص تروح تلاقيها قد الجبل إيه ده؟ إيه هو ده؟ حتة تمرة والنبي يقول لك إن اللقمة لتصير عند الله مثل أحد إيه المناسبة؟ لأن ربنا جل وعلا عارف ضعفنا وع- و- ولما يعلم فيك الصدق ها وان الان عندك مطموسه مش موجوده يتلقفها بيمينه فيربيها لك كما يربي احدكم فلوه او مهره حتى تصير الحسنه دي الحسنه بكرامات الله وبفضل الله مثل احد حسنات يبقى هو ده ان احنا ازاي عرفنا ننصف انفسنا ننصف ربنا جل وعلا من انفسنا ساعات تقول واحد تلاقي واحده تقول لجوزها او يقولها ايه يا ست انصفيني من نفسك يعني قولي لي فضلي عليك او العكس هو ده ده إذا فهمه العبد كويس يستطيع أن ينصف ربه عز وجل حديث لسه طويل وبيحلى الحقيقة وهنكمله مع حضراتكم بكرة بمشيئة الله جل وعلا في نفس الموعد جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعدي مين قال الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح بيبان